أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة وكل الموجودين في غرفة البالطوك أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق سوف يشرفنا في هذا اليوم جناب القمص زكريا بطرس أهلا بك يا أستاذ منى.
اهلا بك عزيز واهلا بكل المشاهدين والسامعين جلستنا هي جلسة الحوار الحوار المفتوح حوار الحق حوار الدليل والبرهان ونعرف إرادة الله فينا وفيكم ويبدأ الجلسة بالصلاة جناب الأمس شكرا بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا اله المحبه يا من غمرتنا بحبك احببتنا قبل تاسيس العالم وقبل ان تخلقنا عندما كنا في تصورك ولهذا خلقتنا بفيض حبك لكي نتمتع بهذه المحبة الأبوية الأبدية كم نشكرك يا رب لأنك أشرقت بنورك في قلوبنا لنعرف مجد محبتك لنا إخوة كثيرين يا سيد لم تشرق في قلوبهم النعمة فيما بعد لأنهم يغلقون الأبواب ويوصدونها أمام أشعة شمس محبتك فليتك يا رب تقرع على الأبواب لتفتح ولتدخل أنت بنور نعمتك إلى الأعماق فينال كل إنسان منك بركة وتعطيه بحسب احتياجاته خلصنا من الخطية ومن الشيطان ومن أعوان الشر ومن الظلمة حتى نعيش في النور معك على الدوام بارك كل نفس ماثلة قدامك بكل بركة روحية لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد آمين
آمين مكتوب في بشارة معلمنا يوحنا الحبيب أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن رعيته عن الخراف ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد من العابرين اللي موجودين معانا اليوم الأخت فرحة اللي تعامل معها يسوع المسيح في حياتها في اختبار رائع بنسمع اختبار الأخت فرحة ليكون في عزاء لينا أدمن الرب يبارك حياتك من فضلك اديها الميكروفون
آه، سلام المسيح آه، ليكم جميعا سلام ونعم سلام ونعم آه، انا حابب ان انا اقول آه، اختباري أيوة آه، الحقيقه انا من اسره مسلمه آه، مولوده في اسره مسلمه طبعا ابويا وامي آه، مسلمين بس مسلمين آه، يعني مسل- مسلمين متدينين جدا لدرجه انهم علمونا الصلاه من سن سبع سنين اللي كان ما يصليش وبعد سن العشره لازم كنا ننضرب يعني فالحقيقة آه، اتربى الخوف جوايا آه، آه، بنخاف من ربنا كتير من طفولتنا لكن آه، بدرجة ان إن الواحد كان دايما آه، يجيله كوابيس كده انه هيخش النار وهيحصل له كذا وكذا يعني آه، كان رعب كنتش بعرف انام كويس يعني من طفولتي بسبب الرعب آه، اللي انا كنت فيه لكن
المايك وقع منك يا فرحة
آه، لكن آه، انا متاسفه تفضلي آه، لكن الحقيقة آه، جيت في سن 13 سنة آه، كنت بحب القراية كتير وابتديت آه، أقرأ ووقع في إيدي بمحض صدف- صدفة فقط الإنجيل ولما قريته كان عاجبني الكلام اللي فيه جدا آه، والكلام آه، آه، آه، وخصوصا الموعظة على الجبل وحسيت قد ايه ان ربنا في الانجيل ده آه، حلو جدا آه، يعني حاجة جميلة بس أنا مش هقبل الكلام بقية الكلام اللي جوه الإنجيل ده لأن المسيحيين دول كفار ودول ما ناس بي- بيؤمنوا بثلاث آلهة وربنا اتجوز وخلف ويعني كلام ما يخشش العقل فيعني معلش الكلام ده حلو الجميل اللي قاله المسيح ده بناء على انه رسول الله وخلاص وحسيت قد ايه آه، ربنا حلو قوي في الانجيل ده لكن انا مش قادرة اقبل الامور الثانية لان المسيحيين مش بيدافعوا عن نفسهم وما دام ما بيدافعوش عن نفسهم يبقى هم ناس آه، موافقين على ان ربنا اتجوز وخلف بعد كده آه، يعني قبلت ان انا اكون مسلمة اهو اهو مسلمة بقى يعني هو ده احسن الوحشين ربنا ال- ال- اللي بيخوف ده هو احسن الوحشين احسن ما اكون ايه مشركة بالله في استمريت مفيش سلام في قلبي خالص آه، بيني وبين ربنا في الإسلام آه، رغم ان انا بصوم وصلي وصلي ورا بابا جماعة و- وكل ال- الكلام ده آه، جيت بعد كده قلت عشان يجي لي سلام في قلبي قررت ان انا آه، آه، اكون متدينة بشكل اوضح واكبر يعني حجاب وفي خمار في, في الحاجات دي كلها وبعدين في يوم من الأيام آه، طلبت آه، أخت لينا آه، مسلمة قالت لي يا فرحة آه، يعني مهم كتير اللي انت بتعمليه ده انت انسانة رائعة و... ومسلمة متدينة جدا بس بتعملي حاجة غلط وهو انك بتعاملي المسلمين المسيحيين كويس فانا الحقيقه استغربت قوي من الكلام بتاعها قلت لها يعني ما عملوليش حاجه عامل فيهم ايه يعني قالت لي ده آه، ده آية في القرآن بتقول كذا وكذا وجابت لي الآية بتاعت سورة آل عمران وسورة المائدة آيتين من القرآن ف أنا استغربت قوي يعني أنا إزاي ربنا يخليني أنا ما أحبش الآخرين وربنا اللي في الإنجيل بيقول حب أعدائك حتى فالموضوع كان من جوايا مش قادرة استوعبه كتير وابتديت اقول ان الناس دول اللي هم المسلمين مش عارفين يفسروا القرآن كويس وهيسوقوا الاسلام بطريق بطريقة التعصب بتاعهم لكن مفيش فايدة لقيت السلام برضو مفيش سلام في قلبي ابدا رغم ان انا آه ان انا كل مرة بعمل آه يعني حاجات اكتر في الاسلامية اصوم اكتر اقرا قرآن اكتر ما في سلام في قلبي وفي خلال خلال فترة عبادتي وكده اصطدمت آه، بآيات في القرآن وكان الموضة أيامها آه، الكلام ده هو كان من من- يمكن من 17 سنة آه، الموضة أيامها الإعجاز العلمي للقرآن والمصيبة الكبرى الصدمة النفسية اللي جات لي لما لقيت آه، الشيوخ والتلفزيون كلهم بيتغنوا بالإعجاز العلمي في القرآن معتمدين على إن الناس ما بتدورش وراهم واكتشفت الكذبة دي من خلال الآية اللي بتتكلم على تكوين الجنين في رحم الأم يعني الآية اللي بتقول فكسونا العظام لحما دي يعني آه، تقريبا كانت تقريبا ال- آه، ال- القشرة التي آه، قسمت ظهر البعير وابتديت أبحث قلت لا أنا مش هعتمد على شيوخ ولا الكلام ده أنا ديني هدور فيه بنفسي وفي خ- رحلة البحث في الإسلام جا- جات لي صدمة ورا الثانية الكلام اللي كانوا بيقولوه لنا على الرسول وإن أخلاقه هو جه ليتمم مكارم الأخلاق لقيت ل- لقيت أقل واحد في الشارع وأقل واحد دخل السجون أو أكتر واحد دخل السجون ما عملش الأعمال اللي عملها الرسول من قتله لأم قرصة وشقها نصفين حاجات كتيرة كان عملها وابتديت اتساءل ازاي هو الرسول يكون بهذه الاخلاق امال انا اعمل ايه آه، آه، آه، قعدت في رحله البحث فتره طويله بعديها وصلت الى المرحله ان القران ليس من عند الله ومحمد ليس رسول الله من كتب المسلمين نفسهم يعني من كتب التفسير وسبت عقلي هو اللي يحكم في الكلام ده واحد يقتل واحدة بالمنظر ده فين الرحمة يشقها نصين فين الرحمة مهما عملت فين الرحمة آه بعد فقد الثقة في العلماء وبعدين بعد ف- فقدت الثقة في القرآن وفي آه رسول الإسلام أنا أعلم تماما أن الله موجود وخلق كل شيء بدأت أبحث رحلة البحث عن الله قلت الله طب ما يعني ما هو من البداية هو قايل ان الناس دول كفرة وقالوا لنا ان الناس دول كفرة طب ما اشوف الكتاب بتاعهم وبالصدفة كان عندي الكتاب انا كنت آه، شارياه سن يعني بعد سن 13 اشتريت الكتاب المقدس اللي كان عندي وابتديت أ- ابحث فيه بشكل جديد آه، و- وسألت نفسي هل الكتاب المقدس ده محرف مش قالوا انه محرف ابتدي ادور الاول على اول خطوة هل هو محرف ولا لا من الناحية المنطقية اكتشفت انه مش محرف من الناحية التاريخية مش محرف من الناحية العلمية مش محرف يعني بكل الصور الكتاب ده ما ينفعش انه يتحرف لا- لان ابسط حاجة لو اليهود حرفوا كتابهم يبقى ابسط حاجة هيشيلوا اللعنات والحاجات الصعبة اللي هم عملوها آه، في حياتهم اللي موجودة جوه الكتاب المقدس لكن ثلاث ارباع التوراة بتتكلم على الحاجات الغلط اللي هم عملوها فبالاولى كانوا شالوا الحاجات دي دخلت على حاجة مهمة تانية اللي هي النبوات في الكتاب المقدس وبحث طويل واكتشف عدد كمية ال- ال- النبوات الموجودة في الكتاب المقدس وهي في التوراة وبقية كتب الأنبياء كلها أبص نلاقي موجودة عن السيد المسيح طب هم لو عايزين يشيلوا نبوة وهم ما بيؤمنوش بالسيد المسيح طب ليه ما كانوا شالوا آه، يعني آه، كانوا شالوا النبوات دي كلها يعني انا مش عارفه هم كانوا حاطين سيدنا محمد في راسهم ولا ايه لا طلع الموضوع مش كده برضه بعد كده تأكدت تماما ان آه، ال- الكتاب المقدس ده مش محرف وابتديت ابحث في شخصية السيد المسيح وكلماته الرائعة وشخصية الله بقى في الكتاب المقدس شخصية رائعة غير اللي بتخوف غير ان ب- البعبع اللي اللي كان مخوفني ما بيخليه ما ما بيخلينيش انام الليل بعديها آه، آه، امنت بالسيد المسيح آه، من خلال تعليمه الرائع حسيت قد ايه هو اله محب انا ده اللي انا محتاجاه الله المحب الله الذي يشفق على عبيده مش آه، مش شخص كده آه، بيستنى يودي الواحد النار او الجنه و- و- وبخت- وبختك يا مبتي آه، من بعدها آه، نشكر ربنا بقيت انام بهدوء آه، مفيش مشكلة عندي عرفت ان السيد المسيح هو مخلصي سيدي ومخلصي عرفت آه، قد ايه امنت آه، اتغيرت حياتي كتير آه، الهدوء بقى آه، في قلبي اكتر في سلام في قلبي آه، واجهت ظروف صعبة جدا بسبب آه، معرفتي للرب يسوع المسيح لكن آه، آه، شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في كل حين آه، رغم كل الظروف الصعبة كان موجود معايا لحظة لحظة وحاسة ان انا بعد ما كنت بكره ربنا الاول دلوقتي بحبه آه، يعني اغلى حا- اغلى شخص في حياتي هو الهي ومخلصي يسوع المسيح وهتني احبه الى آه، آه، حتى القاه واحبه اكثر واكثر وانا مش خايفه ابدا من الموت مش خايفه ابدا ان انا انام واموت بالعكس اي لحظه آه، مستعد آه، هو يقبلني فيه آه، يعني انا ممكن آه، اموت فيها هكون معاه هكون فرحانه جدا نشكر ربنا على ان انا بقيت آه، يعني بنت لله بعد ما كنت عبده آه، يعني خايفه دايما من ربنا اللي ممكن يؤذيني في اي لحظه آه، شكرا جزيلا انا قلت الاختبار في عجاله عشان انا عارفه الوقت شكرا جزيلا شكرا الرب يبارك يا اخت فرحة مكتوب افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا الرب يزيدك فرحة واسمع لمسمى تعليق قدس ابونا على الاختبار امين آه انا سعيد جدا انا بسمع الاختبار تاني وتالت ورابع كل ما بسمع كل ما بكتشف حاجات جميله جدا لأن دي لمسات حية وحقيقية أنا ليا شوية تعليقات بسيطة برضو في عجالة آه، حتة أن وقع الإنجيل في إيدك صدفة أنا ما بعتقدش أن ده صدفة فرحة لكنه ترتيب إلهي أن خلاكي تقع الإنجيل في إيدك وتشتريه بعد كده فدي ترتيب إلهي وخطة ويد الله الخفية اللي بتحرك الإنسان حتى مهمة قوي انت اثرتيها النهاردة وهي انك ما كنتيش بتسمعي دفاع من المسيحيين عن انفسهم فده دليل السكات علامة الرضا والاستسلام وهم فعلا بقى يبقوا مشركين وكفرة والى اخره وده بتخلينا ان احنا لازم نتكلم ونشكر الله انه اعطانا الوسائل والحرية ان احنا نوصل الصوت الى الكل آه، جميل جدا انك انت بدأت مع رحلة البحث و... وفي البداية اتفضمتي في القرآن وفي علماء الإسلام وبدأت آه، المقارنة بين الإسلام والمسيحية والكتاب المقدس والقرآن والرسول آه، ومحمد وال- والمسيح ووصلت في النهاية إلى اكتشاف الحقيقة آه، اللي هي مش قادر يكتشفها المسلم او خايف المسلم ان هو يكتشفها دايما لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تصدمكم تسئكم فدايما خايفين من الوصول الى نقطة الصدمة لكن وصلت لها بالسلام ورأيت ان القرآن فعلا ليس كتاب من عند الله وان محمد ليس نبي من عند الله لكن كل ده تأليف وهو ده اللي احنا بنعلنه قدام الكل بحرية علشان خاطر يقدروا يكتشفوه بأنفسهم والدراسة والمقارنة آه، قبلت المسيح مخلص شخصي ليكي ودي بركة كبيرة ثم الله كان وياكي في كل الظروف الصعبة التي نعرفها جيدا ولا زال الله يعمل بيك ويستخدمك لمجد اسمه ولخلاص كثيرين قد أتوا نتيجة خدماتك ربنا يباركك ويزيدك من النعمة شكرا جزيلا شكرا يا أستاذ بونا آه، اليوم آه، سؤال آه، وموضوع هذه الحلقة هيكون عن المسيح ابن الله جناب القمص هياخدنا في الموضوع دوت ويعرفنا ايه ابن الله وجات منين وازاي ورد على بعض التساؤلات أمين اتفضل جناب القمص امين. وده الموضوع بالتاكيد مكمل للحلقه الماضيه لما قلنا في الحلقه الماضيه الله واحد ما هوش ثلاثه واحد في ثالوث وبعدين قلنا المسيح تعرضنا ليه إن هو ابن الله او كلمه الله ازاي يبقى ابن الله وكلمه الله وايه هي الحكايه ديت وكفر الذين قالوا ان الله هو المسيح عيسى ابن مريم ايه الحاجات دي كلها نشرحها برضه بهدوء وبمنطق قارنين الامور بعضها ببعض عشان كل واحد يكتب مذكره قدامه اكتب امسك ورقه وقلم لو سمحت واكتب الحاجات اللي انا بقولها عشان تقدر تبحثها وتبحثها بعد ما تخلص الجلسه ان شاء الله. احنا ايه ايماننا في طبيعه المسيح؟ ايه حكايه المسيح دي؟ اله ولا ابن اله؟ انسان ولا ابن انسان؟ كلمه الله ولا ابن الله؟ ايه الموضوع بالظبط؟ خليني نتكلم بهدوء وبساطة عن شخصية المسيح المسيح طبيعة مكونة من طبيعتين له طبيعة مكونة من طبيعتين الطبيعة الأولى هي الطبيعة الجسدية اللي احنا زينا بالظبط لحم ودم وعظم أجهزة زينا تمام إنسان عادي زينا بس طاهر من كل خطيه والقرآن بيشهد أن المسيح أيضا مسح من الأوزار فيبقى المسيح إنسان بشري كامل خالي من الخطية هذه الطبيعة الأولى عادي إنسان قد ظهر فيه وتجلى فيه الله زي كده ما بنقول عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد الله ظهر تجلى في الجسد ده كل ايماننا في المسيح يبقى طبيعه من طبيعتين طبيعه جسديه وطبيعه الهيه الطبيعه الالهيه ظهرت في هذا الجسد تقول لي ده كلام برضه كفر هو ربنا بيظهر في حاجات ماديه معقول الكلام ده ايوه معقول طب وهل الاسلام والقرآن يشهد لذلك آه بالتأكيد افتح معايا قرآنك لو موجود وياك على سورة الاعراف وتسمع الآية اللي بتقول وتجلى ربك للجبل في القرآن في سورة الأعراف وتجلى ربك للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا فيبقى إذا الله تجلى في جبل والجبل ده مكون من إيه؟ من حجر تجلى للجبل وشافوا موسى فخر صعقا طيب وحتى تاني في سورة القصر حديث موسى وأيضا هو في سورة طه وأيضا في سورة النمل ثلاث سور قرآنية مكتوب فيهم حديث موسى هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم بخبر منها أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة حتة محددة ايه أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وفي سورة طه لا إله إلا أنا وفي سورة النمل بورك من في النار ومن حولها ويقول المفسرون أن كلام الله تجلى لموسى في الشجرة أو تكلم الله من الشجرة إلى موسى إذا الله تجلى وظهر كما في الجبل هكذا في الشجر ظهر لموسى يعني الله بشهادة القرآن بيظهر في حاجات مادية وهذا لا يستلزم الكفر وأن لا إله إلا الله طب بلاش جبريل حسب ما بيؤمن الإسلام يعني جبريل كان بيظهر لمحمد في سورة ايه دحية الكلب ولما راح على رأي القرآن يبشر مريم العذراء فتمثل لها بشرا سويا تمثل لها يعني ايه ظهر لها بشرا سويا طب الملاك يقدر يتمثل بشر وخالق الملاك ما يقدرش يتمثل بشر برضه اذا امكانية ان الله يظهر في شيء مادي ممكن ظهر في حجر اللي هو الجبل وظهر في شجر لموسى النبي وظهر ايضا في صورة انسان الروحاني ظهر في صورة بشر وهذا لا يستلزم الكفر وان لا اله الا الله لكن ظهور ظهور وتعالوا بينا آه لكلام بعض الفقهاء المسلمين وانا عشان الوقت بختصر فشهادة علماء المسلمين شهادة الدكتور الشقنقيري استاذ الشريعة الاسلامية في جامعة باريس واستاذ الشريعة الاسلامية في كلية حقوق جامعة عين شمس بالقاهرة قال نعرف ان القرآن يقول عن يسوع انه كلمة الله وروحه صح سورة النساء آية 171 وترجمة هذه التسمية لا تنال المسيحي بأية صعوبة ليه؟ لأنه بيؤمن بها ومن ثم كان الاعتراض على المسلمين ليه ليه يا شيخ شقنقيري يقول لك لاضطرارهم الى الاعتراف بإلوهية المسيح ازاي بقى دي طب تركبها ازاي يا شيخ شخنقيري استنى عليه بيكمل الكلام ده على فكرة الكلام ده قاله وما نشر في جريدة الأهرام بتاريخ 26 5 سنة 1985 لأنه مترجم عن المجلة التاريخية للقانون الفرنسي والأجنبي في شهر يونيو 1981 واللي قام بالترجمة من الفرنساوي إلى العربي هو الدكتور محمد بدر أستاذ تاريخ القانون في كلية حقوق جامعة عين شمس طبعا ترجمه علشان خاطر يطعن في هذا الكلام عشان خاطر يفصلوا الراجل ده من الجامعة لكن اللي يقول كلمة الحق يتدق وبعدين بقى بقى ما احناش عايزين نسمع الحق أم نرفضه يعني إيه يا شيخ شقنقيري أن الاعتراض على المسلمين لاضطرارهم إلى الاعتراف بألوهية المسيح إزاي إزاي يقول لك ما المسيح سؤال ما المسيح يجيب المسلم إنه كلمة الله وروح الله صح لأن في حديث قدسي وحديث الشفاعة يقول المسيح كلمة الله وروحه صح طبعا يا رأي يعني انت عايز تقول ايه يا شيخ شخنقيري يقول لك ولكن هذه الكلمة كلمة الله وهذا الروح اللي هو روح الله هل هو مخلوق ام غير مخلوق الروح والكلمة مخلوق ولا مش مخلوق اه ده سؤال منطقي حلو قوي ايه رأيك وعلى فكرة هو ده نفس السؤال اللي اثاروه اهل الرأي وعلم الكلام في الاسلام لما بيقولوا القرآن كلام الله فاثاروا قضية طيب كلام الله ده مخلوق ولا مش مخلوق وانقسموا البعض قالوا مخلوق قالوا لا ازاي يكون كلام الله مخلوق يعني ربنا قبل كلامه ما كانش بيعرف يتكلم طب التانيين قالوا ايه لا لا لا يبقى كلام مخلوق يبقى كلام غير مخلوق قالوا الله الله الله الله طب احنا هنعمل زي النصارى اللي قالوا ان المسيح هو كلمة الله مش مخلوق واخد بالك هي وقع حيث بيض حيث بيض هي العملية كده فالشيخ الشقنقيري بيقول ايه كلمة الله وروح الله مخلوق ام غير مخلوق اذا كان روح الله غير مخلوق فلا اشكال اذا كان روح الله غير مخلوق مش مخلوق فلا اشكال اذا فالمسيح لانه كلمة الله يبقى هو الله فالمسيح اذا هو الله لان غير المخلوق هو الله يا السلام واذا كان روح الله مخلوقا ده هو برضه بيكمل كلامه اذا كان روح الله مخلوقا فيكون روح الله وكلمة الله مخلوقين طب وماله ما انت ماشي في المنطق ماشي صح قال لك اذا فان الله كان قبل خلق الخلق بغير كلمة وبغير روح وذلك غير متصور على الاطلاق شا... شايف المنطق شايف المنطق الثالث المسيح كلمة الله وروحه طب مخلوق ولا مش مخلوق كلمة الله مخلوق ولا مش مخلوق وروحه مخلوق يبقى ربنا كان من غير روح في يوم من الايام مش مخلوق خلاص يبقى المسيح هو الله لان الله وحده غير مخلوق بس عشان خاطر يعني ايه افسر للمسلم احسن ما زي ما انا عمال بشد في شعره دلوقتي يقول حاولني خلقه او يمكن بيكسر الكمبيوتر بتاعه لا استنى احنا بنقول الجسد ده عادي مخلوق مش مشكله جسد المسيح مخلوق لكن احنا بنتكلم على الروح اللي جوه المسيح روح وكلمة الله اللي تجسد في المسيح فالروح والكلمة مش مخلوق لأن ده روح الله وكلمة الله غير مخلوق أما الجسد فهو مولود من العذراء مريم وديت من الناحية الجسدية ما فيهاش أبدا أي مشكلة بالنسبة لي. طيب إزاي بقى المسيح يبقى ابن الله ده معقول ابن الله كلام ليس لازم معناه ليس حرفيا أن الله اتجوز وخلف زي ما بيقول بدعة المريميين لكن الولادة الجوهرية الروحية زي بنت شفا بنات الأفكار النار النور بيولد من النار تفرق الايدين تتولد حرارة الله ايدي دي اتجوزت دي وخلفت حرارة انا ما شفتهاش حامل في يوم من الايام بمنتهى الصراحة ابدا لكن تولد الحرارة تولدت حرارة تعبير لخروج الحرارة من الشيء الله نور ونار ولادت نور من نار حاجة تانية عايز اقولها واقولها للكل النبي محمد نبي الاسلام يعني سامحوني بقول النبي يعني لكنه هم ما عارفينه يعني عشان يفتكروا محمد عبد الله يعني محمد السادات قال في سورة الزمر زمر آية أربعة لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء حلو ده القرآن نفسه بيقول كده لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء ما هو ده المسيح اصعب اختار ولدا ومما يخلق كما يشاء طيب ده زود على كده في سورة الزخرف قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين إن كان للرحمن ولد اختاره واصطفاه فهو أول العابدين يكونش محمد كان بيعبد المسيح من ورانا لأنه بيقول لك قل إن كان للرحمن ولد طب ما هو كان ليه ولد بس مش ولد بالناحية الجنسية ولا الجسدية ولا التناسلية لكن افرك ايديك كده يا اخ مسلم في بعض عشان تتولد الحرارة فتقدر تتذكر ان هناك ولادة ليست تناسلية ولا جسدية لكنها ولادة روحية يبقى ده رؤية الكتاب المقدس عن شخص المسيح رؤية القرآن والإسلام عن شخص المسيح نأتي إلى نقطة مهمة بقى الهرطقات اللي ظهرت ما هو كل واحد بيعمل فتك يقعد يفسر الكلام على مزاجه طب تظهر هرطقات هرطقات وبدع أي تعاليم غريبة فظهر نوعين من الهرطقات في المسيحية وشجبتهم المسيحية وحرمت تعاليمهم من ناحية جسد المسيح ناس قالوا ان المسيح ده انسان فقط جسد انسان عادي وده بدعة اريوس الهرطوقي بدعة اريوس الهرطوقي ان المسيح جسد انسان فقط مش اله ولعل هذا هو الفكر الاسلامي لان الاريوسية زحفت الى الفكر المحمدي عن طريق بحيرة الراهب وعن طريق القس ورقة بن نوفل ودول كلهم كانوا تابعين للهرطقات بشهادة التاريخ الإسلامي وفي بدعة تانية ظهرت أسلام مين قال كده المسيح مش إنسان أبدا ده المسيح ده هو الله وتتقرب الفكرة زي مثلا جبريل لما تمثل لها بشرا سوية فيقول لك ما كانش بشر يعني ليه لحم ودم لا كان روح بس متمثل فقالوا لك المسيح كده كان روح متمثل في شكل في شكل انسان لكن مش انسان غلط وايضا بدعه خاطئه لا تقبلها المسيحيه ايماننا ان المسيح انسان ظهر فيها الله تجسد فيه كلمه الله وروح الله عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد طب ايه موقف الاسلام من هذه البدع اللي هربت وراحت الى الجزيرة العربية آمن محمد بفكر آريوس عن طريق بحيرة الراهب وده موجود في السيرة العربية معروف تفاسير كلها وآمن بكلام وعقيدة القس ورقة بن نوفل اللي كان بيتعلم على ايديه طول ما كان زوج لخديجة لمدة عشرين سنة هو يتعلم على يدي ورقة بن نوفل ويلقنه بشهادة السيرة النبوية أيضا فيبقى محمد اقتنع بفكر أريوس الذي يجرد المسيح من لاهوته فكرة اللاهوت الحل فيه وبالرغم من كده كانت بتفلت منه حاجات يتكلم فيها عن لاهوت المسيح انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته وروحه منه هيفلت فين ويروح فين ما هي لازم الحقيقه تظهر شباب فاذا محمد خد الجنب بتاع ان المسيح انسان بس مش اله وعشان كده ابتدى يقول آه ان كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح عيسى بن مريم بينفي هذه البدعة اللي احنا نفناها ان المسيح الله فقط لا احنا بنقول المسيح اله ظهر في انسان فعندنا اوطاخي اللي قال المسيح هو اله فقط احنا شجبناه وحرمنا البدعة بتاعته فجه محمد يحرمها هي نفسها طب ما احنا حرمناها من قبل كده ومن هنا نستطيع ان نلخص اللي احنا قلناه المسيح انسان طاهر ظهر فيه الله تجسد فيه كلمة الله وروح الله بشهادة الكتاب المقدس وشهادة القرآن وشهادة علماء الإسلام الهرطقات اللي ظهرت ناس بيقولوا المسيح إنسان فقط أريوس وناس بيقولوا إن المسيح إله فقط أوطاخي والكنيسة حاربت البدعتين وجاء الإسلام الذي اقتنع بأن المسيح إنسان فقط كبدعة أريوس ومن هنا نحن نتكلم عن الإسلام لأننا ندين أريوس في الإسلام ندين أريوس الذي آمن به محمد الكنيسة قامت ضد أريوس وحرمته شجرته وإحنا من جديد بنقوم ضد بدعة أريوس التي ظهرت تحت اسم جديد وفي عباءة جديدة اسمها عباية الإسلام لكنه فكرة أريوس عشان كده في ناس مسيحيين كتير يقولوا لنا يا ابونا هتقوم علينا الناس واحنا مالنا ومال الاسلام وبتاع يا ابني طيب لو اريوس ظهر جديد تحاربوا الكنيسه ولا ما تحاربوش؟ تحاربوا طب اريوس في عباءه الاسلام نحاربه ولا ما نحاربوش؟ نحاربه مفيش غير كده احنا بنحارب الايمان لان يشيلوا من القران الايات اللي بتجرد المسيح من الوهيته واحنا مالناش دخل بالاسلام نهائي يشيلوها يشيلوا الآيات اللي بتحض على قتل المسيحيين الآيات اللي بتجرد المسيح من اللاهوت يشيلوها من القرآن يلغوها وإحنا ما لناش حاجة عندهم في الإسلام إن شاء الله يعيشوا زي ما هم عايزين ويعملوا حكومات زي ما عايزة نملنا لكن إحنا بنتكلم بس على المسيح بتاعنا اللي إحنا عارفينه وبنلوم القرآن وأتباعه والمؤمنين به على هذه السفاهات التي يوجهونها إلى المسيح ويجردون من لاهوته احنا بندافع عن الايمان بتاعنا ملناش دخل بالاسلام يعيش زي ما هو عايز بس يطلع من قلبه يشيل من القران الايات اللي ضد المسيح وضد المسيحيين واحنا ملناش لا عزه بيه يعيشوا زي ما هم عايزين يبقى دي حط دي قدام دي ما تقعدش تتكلم وتقول ابونا بيقول كده وبيهاجم الاسلام روحوا شوفوا الكلام شيلوا الهجوم بتاعكم واحنا ملناش دخل بيكم آه هذا ملخص سريع للقضية وأوجزها في هذا القدر من الوقت لضيق المجال الرب يبارك حياتك وتسابونا وكما أرسل الشيطان أريوس مرة أخرى يرسل الله أثناسيوس ليحمي الإيمان مرة أخرى بس مش أنا آه رب يبارك حياتك وتسابونا أنا آه أدمن الرب يبارك حياتك اتفضلي آه وابتدي الأسئلة من الأعزاء الموجودين في غرفة البالتو
شكرا جزيلا
الصوت بيعلي وشكرا يا يا جماعة ابونا على موضوع المسيح ابن الله يسلمك.
الله وزي ما فرحة كانت بتقول آه، انه آه، عدم مدافعة المسيحيين عن ايمانهم كان بالنسبة لها دليل على ان آه، ال- اللي القرآن بيقوله صح فاحنا لازم ندافع عن ايماننا آه، استاذ يوسف الحق اتفضل معاك المايك
شكرا سلام المسيح سلام المسيح استاذ احمد سلام المسيح سلام النعم أستاذ أبونا.
سلام عليكم.
آه، بعد محاضرة جميلة عن المسيح ابن الله هناك سؤال هام في هذا الموضوع لما آه، حكم المسلمين بيحبوا دايما يعرفوا وده السؤال اللي بيتسأل دايما كيف يظهر الله غير المحدود في جسد بشري محدود أو في شيء مادي كيف نضع هذا الإله خالق الكون غير محدود في هذه الأشياء المادية سواء الجسد أو الشيء المادي شكرا أمات محدودة شكرا جزيلا آه، عزيزي الفاضل صوت الحق وده سؤال بيتردد كتير وعشان كده احنا بنجاوب عليه كتير الله غير المحدود كيف يظهر في انسان او ماده محدوده ازاي يظهر هذا الموضوع اجاب عنه القران في سوره النور الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة والزجاجة تضيء كأنها كوكب دري الزجاجة لم تحدد النور لأن النور لا يحد اه لمبات محيطة بنا من كل جانب بتنورنا لكن الإزازة ما تقدرش تحجب هذا النور كذلك أيضا الله يوجد في كل مكان ويخترق كل شيء دون أن يحد بشيء كيف يظهر في جسد مادي صح ظهر في جبل وظهر في شجر وليس بغريب أن يظهر في بشر مع العلم أن البشر أرقى من الشجر وأرقى من الحجر لأن الحجر نبات الحجر جماد والشجر نبات والإنسان إنسان عاقل شخص عاقل فإذا من باب أولى كتير إن هو يظهر في شيء آه، مادي وما فيش أبدا أي مشكلة شكرا جزيلا يا أستاذ محمد شكرا يا تشابونا آه، السؤال الذي يليه يا ابني ربي يبارك حياتك
شكرا جزيلا يا احمد وشكرا يا بونا على الاجابه اتفضلي لاف تي في 7 معاكي المايك
شكرا آه الحقيقة آه في سؤال جالنا دلوقتي السؤال بيقول آه مش انت بتقول ان المسيح هو ابن الله آه يبقى كده ده كفر شرك بالله ببساطة يعني كويس ده السؤال لكن انا طبعا آه، شكرا.
مش سؤالي انا ده سؤالي اللي بعت السؤال شكرا جزيلا آه، شكرا جزيلا وده سؤال برضه بيرد على خاطر احبائنا المسلمين بيحاولوا ان هم يفهموه وزي ما قلت وراح اقول دايما ونظل نقول ان كلمه ابن لا تفيد الولاده الجسديه فحسب معناها الحرفي الولاده الجسديه التماثليه لكن بتستخدم في اللغه استخدامات اخرى زي مثلا ابن الوطن ابن النيل ابن الباديه وهكذا وفي سورة البقرة أيضا مذكورة ابن ولا تفيد التناسل زي سورة البقرة آية 215 قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل تنفق عليه بالخير الله طيب الوالدين عرفناهم والأقربين فهمناهم واليتامى كلنا نعرفهم والمساكين معروفين طب ابن السبيل ده يطلع مين السبيل يعني الطريق اه شفت بقى ابن السبيل ده يبقى السبيل الله يرحمه كان اتجوز الست سكة وخلفه اسم الله عليه ابن السبيل هل القرآن يقصد كده يا جماعة مش ممكن طبعا ابن السبيل كلمة ولفظة تستخدم بمعناها البلاغي ويفسرها آه، المفسرون انه الملازم للطريق ملازم للطريق ابن فجاب بمعنى ملازم وبنت الشفا ملازم للخروج وابن النيل اللي من النيل وهكذا في كل هذه الامور بنجد المعنى بتاع ابن تتجاوز المعنى الحرفي طب اسمع شوف الحكايه دي بص الحكايه دي حديث قدسي يقول الله بيقول الاغنياء وكلائي والفقراء عيالي يعني فرق إيه؟ ده مش عيل واحد مش ابن واحد ده عيال ده ده كده- ده ترى ربنا بقى بيخلف من ورانا يا نهار ابيض على القضيه ازاي الكلام ده عيالي وده مش شرك بالله ربنا ليه عيال يا عمو لما تحب تفهمها عيالي ابنائي في الحديث ال- القدسي بتفهمها صح لكن لما تيجي عن المسيح ابن الله لا تربست بقى مش أ- لا لا خلاص ما تجيش خلاص. طب بقى طلع لي بقى اولاد ربنا الفقراء عيالي اولادي الذين اعولهم صح ودول الاولاد كنايه عن الاولاد اذا الموضوع يا احبائي موضوع قصور في الفهم مش بس قصور في الفهم لا دي عترسه في الفهم مش عايز يفهم معترس مش عايز يفهم ليه لانه لو فهم هيصدم ولا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تصدمكم لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسئكم آه كلمة ابن لا تفيد التماثل فقط ولكنها تفيد أيضا المعنى العام وهو الولادة الروحية الولادة الجوهرية آه العلاقة اللصيقة والله اتفضل شكرا يا سابونة قبل ما نبدأ حياتك المايك مع حضرتك السؤال التالي ويا ريت في عجالة كي نف- ناخد أكبر قدر ممكن من الأسئلة اتفضل
انقطاع في الصوت مع طب شك- الشلتوك شكرا جزيلا يا بونا وشكرا يا احمد آه، آه، اتفضل Live TV 13 معاك المايك
آه طيب شكرا آه، Live TV 9 ربي يبارك حياتك واهلا مجددا استاذ احمد أهلا بيك والموضوع رائع جدا آه، بكش ابونا زكريا ربي يبارك حياتك عيش آه هناك ايضا سؤال يتردد آه، مع احبائنا آه، ال- آه، المسلمين يعني يقولون آه، ان لفظة ابن تشير بكل يقين الى وجود علاقة جسدية جنسية مع ان القرآن واضح يقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فما رد آه، لبسك يعني شكرا المايك معك يا أبني.
شكرا جزيلا آه، عزيزي الفاضل سرتين وانا مبسوط الاحباء المسلمين وكانهم لم يسمعوا شيئا وبيرسلوا اتصالات لكن العذر اللي يقبل ليهم انهم جايز يكونوا بالتفاعليه التفاعليه دي بعد- بعتنها يعني قبل شرح الموضوع وعموما ترديد آه، الاسئله شيء مفيد جدا آه، عشان خاطر توضيح المعنى والتركيز عليه آه، فالمعنى ان كلمة الولادة زي ما شرحنا كثيرا ونعود فنشرح لا تقتصر على العلاقة الجسدية التماثلية الجنسية الا بقى في واحد بقى مخه مركب على الجنس كل ما تيجي كلمة ابن يشتغل يقول لك اه دي الحكاية كده لا ده يبقى مخه مركب شمال ومركز على الحكاية دي لكن المخ النظيف ما يفكرش بهذا الاسلوب اطلاقا فكلمة ابن وكلمة ولادة ممكن تكون في ولادة روحية ولادة جوهرية آه، ولادة الحرارة من الاحتكاك ولادة النور من النار عادي كلمة الذي لم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد برضه بيتكلم عن الولادة الجسدية الولادة التناسلية لكن لما يقول الفقراء عيالي يبقى في ايه ابن السبيل يبقى في ايه لازم تبقى جسديه يا ريت وبعدين القران بيركز قوي على آه، الحاجات الجسديه لان في ايه عندهم في سوره الانعام ايه 101 تقول اما كيف يكون لله ولد ولم تكن له صاحبه التركيز كله على الجنس ان يتجوز ويخلف عيل لكن لابد ان يرتقي القارئ فوق مستوى, مستوى الكاتب الى ان هناك ولاده غير جسديه وغير تناسليه. امين.
أمين شكرا يا سابونة قبل ما نبدأ حياتك السؤال الذي يليه من فضلك
شكرا جزيلا يا احمد شكرا يا ابونا
معلش آه، اتفضل عندنا متهيألي آه، وقت قليل آه، هنقول يا دوبك سؤالين آه، اتفضلي لا
الو صوت آه، شكرا لك يا Life TV nine وانا جاني النهارده سؤال برضه على الموضوع ده آه، وبيقول آه، هل خلت السماء من الله عندما كان على الارض حسب قولكم؟ وده سؤال بيتكرر كتير خالص يا جماعه مع اخواننا المسلمين فيا ريت انتك آه، تقول رايك في السؤال ده آه، والرد عليه. اتفضل مايك معاك يا امين. انا مبسوط ان كل اسئله الم... كل اسئله المسلمين بتيجي عشان خاطر نقدر نجاوب عليها. وعشان توضح الصوره قدامهم. هل خلت السماء من الله لما كان على زي احنا ما بنقول متجسدا في المسيح بنرد عليهم بسؤال طيب ولما تجلى ربك للجبل هل خلت منه السماء لما كان متجلي للجبل لا ده موجود في كل مكان طيب ولما تجلى لموسى في الشجرة وتكلم منها هل خلت السماء من الله وهو في الشجرة سؤال طب واكتر من كده في الحديث القدسي اللي بيقول ان الله في تلك الليل الاخير بينزل إلى السماء الدنيا ففي نزوله إلى السماء الدنيا خلت منه السماء العليا ولا حصل ايه طب ولما هو في السماء العليا او في السماء الدنيا هل خلت منه الارض ولا ايه الموضوع لا الله موجود في كل مكان ولا يحده مكان فلا يخلو منه مكان موجود على الارض بس عملية ظهور ولكن موجود في كل مكان يرى ولا يرى لكن لما يظهر نفسه في حتة يبقى هنا بيبقى الظهور الالهي الظهور الالهي رغم انه موجود في كل مكان اتفضل شكرا قدس أبونا admin آه، رب حياتك شاكر لتفهمك لقصر الوقت يا ريت آه، آخر سؤال في الحلقة
Life TV 9 اتفضل المايك ايوه four four اتفضل لو عندك سؤال
آه، يا ريت آه، أي حد يدينا السؤال عشان آه، قصر الوقت
طيب آه، في الاستوديو يمكن يكون وصل لكم الأسئلة تبقوا تدوها ل- لأخونا أحمد آه، لو وصل لكم الأسئلة على ال site ولا حاجة أو بفاكس في أي سؤال يا حبيبي وصلك؟
آه، أيوة قدس أبونا أيوه
آه، لا يجوز أن تضرب الأمثال عن الله فالله لا يشبه بشيء والتشبيه في هذه الآية ليس عن الله بل عن نوره ما قال قدسك في ذلك اه حلو خلاص جميل طيب ال- الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة والزجاجة تضيء كأنها كوكب دري الله نور السماوات والارض مثل نوره فبيقولوا ان ده مثل للنور مش مثل لله اما امر عجيب بصريح العباره لما بيقول لك الله نور لما يبقى مثل هذه النور يعني مثل الله مثل الله ولا الناس ما بتفهمش عربي هنفهمها عربي الله نور ومثل النور بتاعه كمشكاة فيها مصباح يبقى اذا ده الله هو اللي بيشبه كده وعلاوه على ذلك احسن يظن الناس ان انا بتكلم من عندي لكن ده تفسير القرآن للعلامة الشيخ عبد الله يوسف علي وصفحة 876 اهو 876 بتاع الشيخ يوسف علي بيقول ايه 876 في التفسير اه بيقول ان النور الذي في الطبيعه ما هو الا انعكاس النور الحقيقي وهذا النور الحقيقي هو الله ونحن لا نستطيع ان نفكر في الله الا من خلال التعبيرات التي ندركها بحواسنا ده الادراك بنفس الحواس اذا مثل نوره يبقى هو بالظبط ما تشبهش بيه ليه وصحيح البخاري بيوضح هذا الكلام آه، بمعنى واضح ان الله ممكن ان هو يكون موجود في حتة وفي نفس الوقت موجود في مكان تاني لما بيقول ان بينزل الى السماء الدنيا في ثلث الليل شكرا جزيلا على اسئلتكم واتفضل معك المايك عزيزي.
شكرا أتسابونا شكرا لمشاركات الإخوة والأخوات من البالتوك ربي يبارك حياتكم آه، ودلوقتي آه، جناب الأم زكريا بطرس آه، هيشارك معانا آه، في لمحة من محبة الله من الكتاب المقدس اتفضل
شكرا جزيلا عزيزي الفاضل واحنا بنتامل تامل بسيط جدا من رسائل من سفر حزقيال النبي واصحاح 16 آه، بيقول حاجه جميله قوي حزقيال النبي بيقول اما ميلادك تشبيه برضه كبير وجميل اما ميلادك ايتها النفس البشريه يوم ولدت فقد طرحت على وق- وجه الحقل بكراهة نفسك يوم ولدت فمررت بك ورأيتك مدوسة بدمك ناس مش قبلنا مين يا ترى اللي بيتولد ويترمى على وش الأرض بكراهة نفسه غير اللقيطة بنت زنا فبيرموها بيتخلصوا منها طب واحنا كنا كده اه بالخطية حبل بي وبالأسم ولدتني أمي مولودين بخطية آدم الأصلية اللي احنا ولدنا بيها يقول فمررت بك ورأيتك وإذا زمنك زمن الحرم الله بيمر بينا في زمن الخلاص زمن الفداء زمن المحبة طول ما انت موجود على الأرض هذا هو زمن حبك الله بيحبك يقول فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك يعني بيغطينا بيستر علينا عشان ما نتفضحش وده اللي حصل مع المرأة التي أمسكت في ذات الزنا دول الناس اللي بيدينوها وحبوا يرجموها فالسيد المسيح قال لهم من منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر ولا واحد كل واحد تذكر خطاياه ورمى الحجر اللي في ايده مشى فنظرت للمسيح المسيح قال لها أما دانك أحد يا امرأة قالت له لا قال لها وأنا لا أدينك اذهبي ولا تخطئي الله مستعد ان هو يسامحك لمحبته الكبيرة الله مستعد ان يغفر خطاياك لمحبته الكبيرة ينسى كل الماضي يلقيها في بحر من النسيان ورأيتك وإذا زمنك زمن الحب فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك ودخلت معك في عهد فصرت لي غسلتك بالماء للتنظف ومسحتك بالزيت وألبستك مطرزة فجملت جدا جدا وصبحت لمملكة لأنه قد صار جمالك كاملا ببهائي الذي وضعته عليك شوف حب ربنا قد إيه من لقيطة إلى ملكة الله بيدعوك يا عزيزي رغم الخطايا الكبيرة اللي انت عملتها ويدعوك يا أختي رغم الخطايا الشنيعة التي فعلتيها مستعد ان هو يغسلك ويسترك ويكفر عن خطاياك ويبارك حياتك فتصيري جميلة جدا جدا بالنعمة أمين شكرا جناب قنص آه، بالنيابة عن جميع المشاهدين وأعزائي في غرفة البال توك وبالأصالة عن نفسي أشكر جناب قنص زكريا بطرس الرب يبارك حياتك عزيزي المشاهد مكتوب أيها الإخوة إن مسارة قلبي وطلبتي إلى الله من أجلهم هي للخلاص لأني أشهد لهم أن لهم غيرة لله وليس حسب المعرفة لأنهم كانوا يجهلون بر الله ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم لم يخضعوا لبر الله إذا أردت أن تخضع لبر الله وأن تعرف اطلب الكتاب المقدس من عنوان المراسلة الذي سيظهر على الشاشة بعد قليل وراسلنا بآرائك في العنوان البريد الإلكتروني الذي يظهر بعد قليل والرب معكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى من حوار الحق سلام عليكم
شكرا جزيلا